أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من الناس والسحر. في الحلقه الماضيه كنا قد تناولنا في ثالث حلقه عن الحسد واللين وفرقنا بينهما وعرفناه وقلنا علامات الحاسد وغير ذلك مما تناولناه في الحلقات الثلاث الماضيه. وكان من المفروض اليوم ان نتناول مع حضراتكم علاج الحسد لكن نظرا اننا تداخلت معنا ام محمد من لبنان في الحلقه الماضيه وسالت عن احد المشايخ الذين انكروا دخول الجن جسم الانسان وانكروا كذلك ايذاء الجن للانسان ايضا انكروا العلاج بالقران اصلا وقال هذا الشيخ يعني انه كان يعالج بالقران فاكتشف ان هذا وهم وزعم يعني ايضا أن المعالجين بالقرآن كلهم بلا استثناء لم يفرق بين الصالح منهم والطالح يبغون من وراء العلاج ثلاث أشياء إما النساء وإما المال وإما الشهرة وقد رد عليه فضيلة الشيخ إبراهيم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن والمفروض أن يكون معنا لكي يتناظر نظرا لكل ما دار في الحلقة الماضية اليوم خرجنا عن الإطار المعهود وأنا أعرف أنكم كنتم في انتظار علاج الحسد والعين واتينا ببعض الحالات الفعليه التي اوذيت من الجن حتى تكون شاهدا على يعني فكره الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن او فكره علمائنا الاجلاء الافاضل من علماء السلف الذين يؤمنون بان الجن يدخل الانسان جسم الانسان وانه ممكن ان يؤذي الانسان بالادله والايات القرانيه التي رد بها يعني شيوخنا الافاضل في الحلقه الماضيه. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بضيوفي الكرام في هذه الحلقة فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن نرحب بك يا أبا عبد الرحمن أهلا أستاذ محمد ربنا يحفظك أيضا نرحب بالشيخ أو الحاج محمود محمد نوارة يعني الشيخ محمد نوارة يعني أحد الشهود على أن الجن الجن يؤذي الإنسان وذلك بفعل بفعل السحرة والمشعوذين والدجالين وهذا حدث يعني في بيت ابنته شخصيا نرحب بيك فضل الشيخ اهلا وسهلا فينا سعداء جدا سعداء بحضرتك وبتشريفك يعني مشاهدينا الكرام يعني فضل الشيخ ابراهيم يعني لو قدمت الحاج محمد يعني في عجاله
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو اولا ربنا يحفظ استاذ محمد هو لماذا هذه الحلقه م. يعني احنا اولا مش مش مش عاوزين نثير الرعب عند الناس او م. او قضيتنا ان احنا نقول الجن بيأذي والجن بيرعب والجن بيخوف و... ونستشهد بهذه الحالات عشان الناس تترعب لا بالعكس م. احنا بنتكلم في قضيه شرعيه م. القضيه دي تكلم تكلم فيها قبلنا جميع اهل العلم يعني لم يعني لا اظن ان هناك امام من ائمه اهل العلم ائمه المسلمين لم يتكلم في هذه القضيه اما بالاثبات واما بالحياد يعني سواء نعم. مثلا بيحكي اراء اهل العلم فيها نعم. مثل ما تكلم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم و... والامام احمد بن حنبل وحتى الشيخ عطيه صقر والشيخ الشعراوي عليهم رحمه الله وفضيله الامام الاكبر هناك ايات قرانيه واحاديث نبويه نعم. صحيحه تثبت يعني نعم انا بتكلم آه. في ان القضيه دي تكلم فيها قبلنا ائمه المسلمين جميعا نعم بل اثبتوها جميعا بخلاف المعتزله والاشاعره يعني كل اللي هو العقلانيين فرق المتكلمين يعني لا لا نعلم اماما من ائمه المسلمين وانتبه لكلمه امام م. من ائمه المسلمين آه خالف في ايذاء الجن للانسان بدايه من شيخ الاسلام ابن تيميه فزادوهم رهق نعم ربنا يحفظك نعم. وكما ذكرنا الامام احمد بن حنبل الامام ابن القيم آه الشيخ عطيه صقر الشيخ ابراهيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ربنا يحفظك يعني ده يعني بخلاف اصل المساله والمولى عز وجل في الايه بيقول وما هم بضارين اذا هناك ضرر نعم. اذا هناك ايذاء وفي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات ان الله شفاني يعني كان في مرض نعم.
وربنا عفاه منه وتحكي السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه فعل الشيء لم يفعله وأن سيدنا جبريل نزل عليه ودله على مكان السحر وأنه في سحر النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل عليه السلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آه، بسم الله أرقيه و... و...
لكل داء يعني بس جديد.
عشان ما يعلقش علينا اخواننا المعترضين على ان النبي سحر عشان هو كان صاحب رساله آه، هذا ليثبت بشريه النبي صلى الله عليه وسلم دي- دي يعني حاجة.
فيما كان يخص الجانب البشري صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لم يكن معصوما فيه بدليل انه كان بيمرض زي ال... ال... ال... ال- زينا ب... ب... يعني يصاب بالحمى زينا يعني طب زينا اي سحره مثلنا واخد بال حضرتك؟ لان هناك بعض الفرق الاسلاميه تقول يعني كيف هو يعني المفروض انه معصوم نعم فيعني ده ياثر على الوحي وما اثير هو حول أولا هذه الحادثة.
الثابت أنه لم يأثر على الوحي لا نعم احنا الشيء قلنا في الثاني- الجانب البشري يعني نعم هو سحر.
ربنا اتفضل.
يحفظك ال- الشيء الاهم ربنا يبارك فيك آه، سحر النبي صلى الله عليه وسلم او في امور خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اعجازا في ذاتها مم.
بمعنى يعني للاسف في بعض الناس تيجي تقول لك ايه ما النبي صلى الله عليه وسلم كان امي لا الاميه في حقي انا عيب في حق النبي صلى الله عليه شرف.
وسلم اعجاز نعم، نعم، اعجاز نعم.
لانه كان نبي امي ومع ذلك نزل بالقران الذي يعني عجز العرب نزل بكل هذه وعجز العلوم.
كل هؤلاء نعم نزل أن بكل يأتوا هذه العلوم.
بمثله.
نعم.
فهو بالنسبة لي ولك إن, كن إن كنا أميين فهذا عيب لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم.
هذا إعجاز تحدي كذلك- تحدي لهؤلاء الله الذين يرحمه.
يعني كذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله بإيجاز فقال كلمات يعني في منتهى الجمال قال سبحان الله إن الإنس تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل مم.
وضعوا له السم تآمروا على قتله آه، ادعوا أنه ساحر وأنه كاهن, كاهن وأنه شاعر.
وسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فالشيخ الشعراوي قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدخل الجن في التحدي كان ممكن يجي بعض المتخلفين أو بعض الجهال يقولون آه ده النبي صلى الله عليه وسلم قدر على الإنس عشان كان ساحر او قدر على الانس عشان انس زيهم لكن لو كان الجن بقى دخلوا في التحدي ما كانش قدر يقول لك فاراد الله عز وجل ان يدخل الجن والانس تحديا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا نعم يعني سبحان الله و ومن ذلك ايضا ان يكون لنا علاج مم.
يعني ربنا يحفظك ان حتى الانسان مهما اوتي من من تقوى او مهما اوتي من علم يعلم انه في حاجه الى الله عز وجل نعم.
وانه لا وأن هذا ابتلاء في يعني.
ملجا إلى الله عز وجل نعم.
ف- فالمسألة أن السحر آه، ثابت بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد إلا المعتزلة والأشاعرة والاشعار طب آه، الشيخ محمد او الحاج محمد في دقيقه هو جاي ليه؟
الحاج محمد كان سبحان الله كانت بنته كانت ما شاء الله يعني كان عايشة في منتهى السعادة مع زوجها مم.
آه، على ما حكي لي وسبحان الله طب قبل ما ربنا استاذنك يا ابو عبد الرحمن نسمع منه بعد إذنك.
ربنا يحفظك.
يعني مرحب بيك يا كان حاج محمد.
يكمل و- لا، لا.
وحديثه اتفضل شيق.
آه، ربنا نعم.
يحفظك.
إنما نسمع من أنا- حضرتك انا انا جاي وسعيد جدا وبالقائمين على قناه الناس لتع... لتعليم الناس نعم.
اصول دينهم و...
أسعدك هبدا قصتي او قصه بنتي وجوزها بماساه نعم وماساتها الجهل واللجوء الى السحر نعم آه، كان آه، واحد من أن- من نسايبنا او سهرنا وهو جوز اخت آه، جوز بنتي نعم آه، مريض مرض عضوي يستحق ال- الاطباء واهل العلم في الطب نعم فاتجه كان بيعاني من ايه اصلا؟
كان بيعاني من آه، شيء في الاعصاب والعمود الفقري اه يعني مرض عظام عظام اه تخصص عظام نعم.
اه و- او مخ واعصاب ولم تنجح العملية فواحد آه، أرشده على الله يسامحه اللي جابه دوت ولا داعي لذكر اسمه مم، لا، حتى لا يذهب إليه الجاهلون نعم جاب مين؟ ساحر مثلا؟
ساحر نعم دخل الساحر المنزل وللأسف الشديد أنه دخل آه، منزل بنتي اه يعني بدل ما يعالج المريض في بيته عالجه في بيت في, في بنتك بيت بنتي نعم فاكتشف ان عنده اعمال وحط له طبق بلاستيك وطفوا الانوار كلها مم.
و... و- وطلع من تحت الطبق البلاستيك بغبغان ميت وجمجمه وقرموط سمك وقال خلاص السحر وهو هيخف وهيبقى مم.
ارجو من الله سبحانه وتعالى يعني زي ما بيقولوا كده يعني معمول له عمل في عمل له عمل وهو على طلع.
ظهر قرموط في البحر المالح اللهم صل على محمد نعم السلام
فبطلب من الله سبحانه وتعالى ودعائكم لي بد- بتمام الشفاء يا رب أسأل ربنا يشفيه آه، فلهفت بنتي او البنات او الحريم اللي, اللي هو اشمعنى انا او اللي موجودين ابتدأ واحد ورا واحد يدخل له عشان يطلع له سحره آه.
وللأسف الشديد ما سلمش واحد منهم من هذا السحر مم.
يعني كان الجميع زباينه عندهم أعمال
نعم ده من وجهه نظره هو من وجهة نظره هو آه.
بما فيهم بنتي نعم بما فيهم بنتي طب يا حاج محمد يعني اتفضل.
ما عندكش معلومات عن السحر مثلا ان إن اللي يعمل اعمال دي ما بقاش راقي شرعي ده بالقران ده بيبقاش- ده, ده مشرك بالله سبحانه وتعالى يعني انا اقصد ما عندكش المعلومات مثلا ان هو انه ده خلاص سحر يبقى نط- نطرده على طول فورا ما هو ولا يعني كانت للأسف- اول مره تتعامل مع هذه للأسف ما الطائفه كنتش موجود مم.
ده يحكى ليا نعم اتفضل اه يحكى ليا يعني مش انا لو كنت موجود كنت قطعت رجله من دخول المنزل نعم.
وده اللي كان بيحصل من الناس العقلاء في عيله نسايبنا انهم رفضوا وجوده نهائي نعم.
وعرفت كده بعد المصائب ما حصل ل- لبنتي آه.
ونحمد الله سبحانه وتعالى بانه بي- بيجد بنجد في امتنا آه، الناس افاضل زي الشيخ ابراهيم عبد العليم وامثاله كتير نعم فلما وجد هذا السحر وطلعوا البنت بردك قرموط واشياء ابتدأ الخلافات إن- ال- ال- ال- ال- ال- ال- بين البيت السعيد الزوج انقلب لبيت تعيس ل- ل- لما- ل- ل- وشكوك من وظن- جنه الى جحيم وشكوك وظن وصل لدرجة ان اسف جدا اتفضل ادعوا على بنتي بالمرض النفسي وانها لابد ان تتعالج ل- وصلوها لمرحله انها جنت او مست بالجن نعم شفاء الله عافية.
فدخلت في الموضوع للاسف لان بنتي بقى و- و- و- و- و- وازادوا في الموضوع وجمعت آه، ر- رجال الاسره الاخرى وقلت لهم لازم نوضع حل لهذه المهزله نعم وبحثنا عن اهل الذكر واهل العلم نعم
و- وربنا وفقنا سبحانه وتعالى بوجود امثال الشيخ ابراهيم وربنا يزيدهم في الامه الاسلاميه يا رب. فحصل هي كان حصل لها ايه؟
لها انها ابتدى ال- البيت يولع.
مم.
آه، يوم آه، آه، فراش ال- الانتريه يولع ويوم فراش السفره يولع ويوم آه، الستاره تولع نعم ويوم السرير اللي بيناموا عليه المرتبة بتاعت الأطفال تولع والمرتبة بتاعت وصل بيهم هذا ال ال ال ال الإبليس الملعون إنه الشو... الزوجة تشك في زوجها إن هو بيعمل كده وإن الزوج ابتدى يشك في زوجته إنها تحرقه بتعمل مثلاً.
كده اه
فهدينا الوضع ن- نفسيا لمدة شهر إنها تقعد بنتي عندي و... و- ونفسها هديت لأنها بعدت عن البيت اللي موجود فيه هذا السحر نعم
وكملنا هذا الهدوء النفسي باتصالنا بفضيلة الشيخ الإمام الشيخ مفتي الديار المصرية نعم الشيخ علي جمعة الله يطول عمره ويديله الصحة والعافية تفضل مشكورا بمقابلتهم وتصفية نفوسهم آه، ل- لتكملة مصيرهم مسيرة حياتهم الزوجية نعم هما الاثنين بيحبوا بعض جدا نعم.
لا خلاف يا أسرة سعيدة وده اللي عموماً كان يعني.
مخليني متمسك بأن أنا أقف جنب بنتي وجنب جوز بنتي نعم في, في, في هذا الموضوع يعني لكن انقلب أنا شايف الحال أسرة.
بدخول هذا الساحر اه نعم فوصل لز- بقول لسعادتك لدرجه ان ابتدى الزوج يشك في زوجته واهل الزوج يشكوا في في فيها لدرجه انهم وصلوا لي انها آه لازم تعالج نفسيا آه آه اخر هذا الصحراء كان بيعالجهم عن طريق التليفون وقال له يا محمد زوجتك ملبوسه بعفريت اسمه كذا الولد منه بيحبني وبيعتبرني كوالده قال لي يا عم انا هحكي لك بس لا تحكي لمي ان لابسها عفريت اسمه كذا فقلت له ما فيش مشكله يجي يعالجها نعم فلما جه يعالجها هو الولد نفسه اكتشف ان هو لا يفقه شيء هذا السحر الجديد و- و- وطلب منه حق اتعاب المشوار نعم.
فلوس ماديه نعم
في الف- اليوم ده كان يوم الجمعه وانا بصلي في المسجد دعيت الله سبحانه وتعالى ان تقوم يبعد هذه الامه نعم عن أسرة عن هذه الأسرة السعيدة وكان يوم الجمعة وتفضل الشيخ إبراهيم عبد العليم لما عرف المشكلة سبقنا في لقائه نعم.
لحلها وكان أبواب السماء مفتوحة في دعائي تقابلت مع هذا الرجل الفاضل نعم الذي استمع لجميع وجهات النظر للعائلتين الذي كانت في طريقها إلى انه- الانهيار الكامل بسبب ساحر وبسبب جهل تفضل مشكورا أطال الله في عمره فطال في عمر امثالي يا رب و- وابتدا ي- ي- يعالج ال- ال- الموضوع بال- ب- ب- بايات الله سبحانه وتعالى وعلم البنت تقرا ايه في القران الكريم وفي كتابه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكرا ل- ل- لفضيله الشيخ
شكر الله ابراهيم أن- أن كان إبراهيم سبباً- إبراهيم.
أن كان سبباً.
ان كان سببا نعم.
وشكرا لكم انكم استضفتوني في هذا البرنامج عشان انقل لجهل الناس ان يبتعدوا عن هذا الطريق وعن طريق السحر واللجوء الى الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا واللجوء الى اهل الذكر لابد من اللجوء اليهم والبعد بالبعد النهائي عن هؤلاء السحره أ- انا عايز اكمل واستفيض ولكن آه، طب ن- نرجع للشيخ ابراهيم أتفضل، يعني انت أتفضل.
عندك احفاد من بنتك نحمد الله سبحانه وتعالى مريم نعم و... ومهاب نعم آه، الحمد لله جعلهم نوصل الحمد لله الله يبارك شيخ لك ابراهيم آه، يعني آه، الحاج محمد آه، الحاله كانت ايه كده في يوجا لو والله يا استاذ محمد هي الحاله دي فيها عبره جامده جدا مم.
ان البيت ده كان زي ما قلت لك كما حكى ليك في منتهى السعاده نعم الراجل ده اولا بدا يعني يعني استغل هذه الاسره العيلتين مم.
بطريقه عجيبه جدا هذا الساحر هذا الساحر مم.
وطبعا الحاج محمد ربنا يحفظه واضح من انفعاله وربنا رب يرفع قدره ويثبته يا رب و- ويرفع عنه عنكم كل بلاء وعن المسلمين بارك الله اجمعين فيك بارك الله فيك
كان بياخد الفلوس بطريقه عجيبه جدا مم.
وطريقه سهله وعبيطه بس للاسف الناس ما تنتبهش ليه يجي يقول لي الناس يعني, عايزه تخف وخلاص يعني بالظبط يا أستاذ للأسف محمد، الشديد.
والله سحب من عيلتين 30000 جنيه بخور مم.
30000 جنيه بخور دول من شخصيه اتنين بس والباقي الله اعلم يعني هو يقول لهم انا ما باخدش فلوس انتوا روحوا اشتروا البخور الفلاني ب 5000 بس مش هتلاقوا غير عند فلان مم.
طبعا دي قصه معروفه جدا ان هو بيبتكر اسم او بيبتدع اسم ملوش اصلا اصل يقول لك مثلا جيب لي بخور اسمه الهلهله لف الدنيا كلها مش هتلاقي الهلهله الا عند واحد معين هو متفق معايا هو ده سيم آه، بينه هو وبين- متفق مع الراجل بالظبط.
ده.
هو آه.
البخور كله ممكن يكون ب 10 15 جنيه ب 100 جنيه اللي هو جابه ب 30000 جنيه بس نتيجه ان هم داخوا فرجعوا له قالوا له بص خد انت الفلوس وروح هات أو البخور يقول لهم يقول لهم لا لا.
بيني وبينكم ربنا بالظبط.
روحوا للشيخ فلان هتديكوا كذا الله يكرمها مش كده ولا ايه؟
ايوه ربنا يحفظك بالظبط ما- آه.
انت كنت شغال معاه ولا ايه؟ ال- المساله الثانيه وبيقسموا مع بعض خلي بالك يا شيخ آه، إبراهيم.
ده أكيد بجد طبعاً.
يعني ده هو طبعاً، مثلا ده بيدفع له حقيقي.
30000 ياخد هو ثمن البخور ويديله هو 2000 جنيه وياخد هو باقي والله يا 28 استاذ بالظبط.
محمد، شغال اسمه.
شغال نعم.
بحسابه او المحل يكون بتاعه كمان وجايبه هو ك... ك- ممكن موقف في واحد كده.
اه وهو هو مم. للأسف.
هو اتفضل.
الراجل ده كان ساحر هو اللي خلاهم ينبهر كلهم ايه؟ التعلق بالامل ان هم شافوا النور اتطفى والطبق فاضي مم.
ط- فتحوا النور لقوا جماجم لقوا غراب مره لقوا قرموط.
لقوا قرموط لقوا بغبغان الله الحاجات دي ما كانتش موجوده ويقينا ما كانتش مع الراجل مثلا فده خلاهم ينبهروا بمساله طب هو ايه ده سحر العين ده؟
لا ده سحر حقيقي ده اسمه سحر نقل الاشياء يعني هو معاه جن بيجيب الحاجات دي اه واخد بال حضرتك زي ما الجن بينقل حاجه من مكان لمكان مم.
فهو معاه جن بيجيب الحاجات دي وهو مجهزها مجرد بس بطفي النور الجن بيجيبها فهم بيظنوا إن ده عمل حقيقي واحد مريض عمل ده اللي هو عمليات السفلي ده اللي بيسموه شيخ إبراهيم؟
لا مش السحر ده ده, أمال إيه؟
ده الف به السحر يا استاذ محمد ده آه، آه يعني- عفوا عفوا في الكلمه اتفضل يا عف- شيخ.
عفوا الواقعه زيها بالظبط حدثت مساء الثلاثاء قبل يوم الجمعه لزوجنا للشيخ ابراهيم نعم وصلت بنتي الساعة 3 قبل صلاة الفجر وقالت له تجيني فورا البيت وبيني وبين بيتها حوالي ربع ساعة مم.
ورحت لها البيت وجدت قصاد باب الشقة قرموطين نعم بهذا الوضع وتيشيرت ليها مكتوب عليها بعض ال- التريمسات مغطى بهذا طلاسم اه الطلاسم مم.
وداخل الشقة وهي متربسة وعاملين عليها عيون سحرية للوجود الشك إن أحد من الإنس اللي بيعملها وجدنا ده ثلاث أراميط ورا باب الشقة فاتهمت ده بيبقى صح يا عم محمد ولا ده معفن معفن اه طبعا معفن هو كان- ويطاق ريحته طب طب هو معانا كان بيحصل- معانا يعني انت طبعا شفتنا في الناس والسحر فبالتالي رحت للشيخ ابراهيم طيب انا انا هستاذن بس معانا ام احمد احدى الضحايا لهذه آه، الشعوذات ولهؤلاء السحره يعني آه، الذين قرن آه، يعني آه، او الذي قرن من قبل المولى عز وجل بالشرك بالله يعني الشرك ثم يليه كان السحر احد مباشره احد ضحايا الساحر ده بالذات ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي احكي لنا الحكايه كده يا ام احمد وبركاته والله انا الناس دول جيراني وجالي تليف- اتصال تليفوني نعم آه عندنا شيخ تعالي عشان انا عندي مشكله نعم فروحت عندهم فلقيت الراجل ده كان جاي بعد بعد ما انا دخلت ولقيته حد كده شكله مش شيخ خالص حد مودرن خالص تيشيرت وبن- وبندكور نعم كلنا استغربنا من شكله وبعدين قال الحالات تدخل دخلنا بعد كده طفينا النور وبعد كده آم، كان في بخور جايبينه انا ما كنتش عارفه ان كان في بخور نعم آه بعدين آم، بعد كده شويه آم، الحاجه ظهرت حاجه ظهرت لهم عباره عن كفن وجواه عظم كتير وعظم كده حيوانات يعني نعم وبعدين آه، احنا طبعا استغربنا جدا ايه الاذى اللي الناس بتعمله ده يعني حاجه لا توصف يعني نعم آه، خلصت الجلسه وبعدين آه، يعني طبعا كان شاف الاخت اللي هي كانت مريضه هي وزوجها نعم.
كان معانا اختها وكنت انا كنا اربعه في الغرفه نعم بعد شويه خلصت الجلسه بعدين قعدنا كلنا مستغربين ليه الشكل ده ايه الحاجات دي فكانت اختي معايا قالت لي انت اللي جايب الحاجه دي قال لها لا طبعا انا انت زي ما انتوا شايفين انا لابس ايه انا هجيبها فين يعني نعم.
وبعدين طبعا كنا فاهمين ان الجن اللي بيجيبها يعني اه يعني بهرتوا بال... بال...
بهرنا بالقصه فعلا نعم.
كلنا بهرنا يعني مم.
انا كان عندي صدمه من آه، وحد بيعمل كده مم.
آه بس بعدين آه آه، شويه وبعدين كشف عليا وقال لي انت كمان عندك سحر ومعمول لك بحاجات وحشه شكلك بقى وحش ومحدش يبقى عايز يتزوجك وكده دخلك من المدخل اللي, اللي ممكن دخل كل- دخل يدخل كل عليه واحد من المدخل النساء بتاعه.
يعني اه دخل آه.
آه. كل واحد من مد... من فعلا بالظبط، من آه.
من آه. من مرضه او مثلا عنده مشكلته مفيش حد سابه الا من مشكلته فعلا نعم آه بعدين آه، قال لي انت عندك سحر قلت له مفيش مشكله قلت له حصل لي كذا وحصل لي كذا وانا كان قبل كده عندي كذا حد قايل لي ان في سحر يعني مم.
المهم انا كنت قلقانه جدا يعني بفضل الله عز وجل كنت قلقانه جدا نعم.
آه بعد كده قال لي انت واختي طب هاتي بخور فانا ما كنتش متخيله البخور ده بكام اصلا يعني آه فانا ما اعرفش فلقيت البنت بتقول احنا جايبين بخور ب 3500 جنيه النهارده بس آه.
فصدمت قلت لها ايه ده البخور اللي ب 3500 جنيه ده نعم.
بعدين راحت جايه قالت لي آه، احنا هنجي هاتي الب- هاتي آه، تعالي تيجي بكره قلت لهم هاجي بكره بس جوايا شك خايفه جدا آه جينا فعلا تاني يوم انا واخواتي ده انا انا واخويا ب- انا بسال يا ام احمد معكوش اتفضل، راجل اتفضل، يعني مفيش اتفضل.
راجل كده في المساله كان معاك اتفضل.
وراجل يعني بقى حاضر القصه دي كان والشعوذه اخويا موجود احنا كلنا كنا الرجاله موجودين معانا في الغرفه امم كلنا رجاله موجودين في الغرفه معانا احنا كنا نعم.
عددنا كبير مم.
بس المشكله ان انا مثلا انا رحت الاول انا الاول لنفسي فوجئت ان اختي الصغيره بتقول له بيقول لها تعالي انت فيكي حاجه قالت له لا انا مفيش انا مخطوبه قال لها نعم.
مش بالخطوبه انت فيكي كمان فيكي حاجه بعد نعم.
شويه آه، جينا الحاجات اللي جابها لي المفروض جاب لي- جاب لي قرموط سمك وجاب لي عقارب بالشكل اللي هو كان بيتكلم عليها وجمجمه وحاجات كده غريبه نعم.
فاحنا طبعا اتصدمنا اكتر يعني ففوجئنا ان القرموط ده جواه كلام مكتوب ان احنا كلنا مسحورين انا واخواتي فطبعا الموضوع بقى وسع اكتر فبدا الشك يشك- اشك اكتر هو احنا كلنا مسحورين يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه نعم.
بس بقى كانت بالنسبه لي برضو شك شويه آه، قعدنا كده لمده خمس ايام وكل مدى ما حد بيدخل تاني وبعدين كل ما اساله على حد من آه، مثلا من اهلي من اصحابي يقول لي اه في اه في بدا الشك يخش ما حدش فيه أكتر.
سليم بقى ما عايز يلا يلا كل يجمع الناس حالات اللي عشان ياخد بيجي معاك فلوس على واحد بس طب انت محسوب.
يا, يا ام احمد جبتي اتفضل.
بقد ايه بخور بقى انا جبت حوالي 18000 جنيه 18000 جنيه اه و- طب وبعدين يعني حتى الفلوس 18 اللي ده في الآخر- مره واحده ولا فضل ي- لا لا يعني لا هو كان شوية كان شوية.
كان ذكي جدا يعني هو ذكي وغبي في نفس آه، الوقت مم.
هو ذكي ان هو كان آه، بيجيب البخور آه، كان بيقول لنا ايه انا مش انا اللي بجيبه فلان الفلاني عنده فطبعا فلان الفلاني ده بيتصل بيه بالتليفون كان البخور دليفري نعم.
وبيجي في علبه تحفه دليفري.
يعني احنا مش متخيلين العلبه كانت عامله ازاي نعم.
كنا بنقول له ايه العلبه الحلوه دي كان بيقول له دافعين 5000 جنيه في بخور يعني ايه العلبه مش فارقه معاكم يعني نعم.
ولا اي حاجه فبعدين طبعا آه، قعدنا كذا يوم كل مثلا يوم نجيب بخور لفلان اللي بعديه وفلان اللي بعديه الى ان آه، بغباوته آه، سب الله اعلم انا كان يعني احساسي بكده انا قعدت اقول كتير قوي قوي ان ده ما ينفعش لازم نسيبه لازم نسيبه نعم.
الى ان بغباوته بقى يعني انا بقول لك ده غباوته يعني يا رب يكون سامع يعني ان هو الشقه اتحرقت سامع ايه انتوا ما بلغتوش عنه الشرطه ما سلمتوش آه، ما- كان ليه في بصراحه ناس عايزه تبلغ بس إيه؟
كان في من ناس من البيت كانوا عايزين يبلغوا لا مش كان في يا ام احمد اتفضل، يا ام اتفضل، احمد اتفضل يعني معاك.
من راى منكم منكرا صلى الله عليه وسلم ايوه اتفضل يعني معاك، يعني معاك.
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل أيوة.
على لسان داوود وعيسى ابن مريم ايوه معاك ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فحتى لا تدخلي تحت هذه الطائله واخد بالك طائله اللعن يعني عافاك أيوة.
الله وعافانا الحمد لله.
لابد ان تخرجي فورا بعد هذه الحلقه بعد هذا الاتصال وتذهبي الى الشرطه وتبلغي عنه وعن موقعه والله احنا وعن ما اسمه حبيناش إحنا حبينا نوعي الناس انا كان لا.
نفسي انا بقالي سنه كامله احنا الموضوع ده بقاله سنه بس السنه دي ما انتهتش الحقيقه عند البنت الموضوع بيكبر بشكل فظيع كل شويه حالات تحصل ويقولوا ده هي اللي بتعمل سوء الظن هي اللي بتعمل لدرجه هم كانوا هيجننوها وانا بقالي سنه ده- بحاول ده اوصل على لشيخ بي- على ابراهيم بنتي.
لاني نعم.
كنت عارفه وبسمعهم بقالي سنه ان هو حد حد معالج نفسي ومعالج روحاني فانا كنت فاهمه كده فقلت يا جماعه لو هي فيها حاجه هيقول لو فيها سحر هيقول لو ما فيهاش هيقول سبحان الله ف...
طب يا ام احمد توعدينا توعدينا وعد اتفضل، اتفضل.
تخرجي الان والحاج محمد الكلام له ايضا أيوة.
هتخرجوا ان شاء الله وتتضامنوا كده 5 6 10 15 اللي عليكم هذا الساحر نبلغ وتعملوا عنه بلاغ يعني.
رسمي في الداخليه على اساس تبقى المساله يعني طب ما انا هقدم ايه الدليل عليه ان هو كان بيحرق الشقه ما انا مش عارفه يكفي أقول إيه.
انك انت تحكي للشرطه بس آه، يعني اولا عارفه اسمه عنوانه آه، وتحكي أنا عارفة للشرطه اسمه بس ما أعرفش عنوانه، تحكي أنا للشرطه عارفة الحاله ال- اللي حصلت وهم الداخليه المصريه واعيه فهتجيبوا على اساس ان هو في بتهمه الشعوذه والدجل ممارسه أيوة.
الشعوذه والدجل طيب قولي لي بقى كان زكي غبي ازاي خد آه، منك لكن الفلوس هو ازاي ان انا هو كان عارف ان انا شاكه فيه انا كنت اكتر حد شاكه فيه مم.
جدا جدا يعني كل شويه اساله سؤال لا يرد عليا يعني هو كان جاي متخيل نفسه هو المحيي المميت يعني نعم.
معاذ الله يعني فلقيته بيقول لهم انتوا ازاي عايشين كده فقلت له احنا عايشين بفضل الله يعني انت ازاي تقول حاجه زي دي نعم آه بعد كده تاني يقول كلام كده كتير يعني كان مره هو كان المفروض ان هو يعني كان كابتن نعم فكان بيقول آه، نقول له يا شيخ آه، فلان كان يقول ما تقوليش يا شيخ انا كابتن وكانها سبه يعني آه، ازاي يقول كده يعني نعم.
فكلام غريب كل شويه يقول كلمه الحمد أنا لله علق انه لم عليها.
يحسب على المشايخ الافاضل يعني اتفضل نعم؟
اتفضلي اتفضلي آه بس فده اللي حصل فطبعا آه، بفضل يعني الله جبت عز البخور وجل.
على كم مره ولا مره واحده على دفعت ثلاث 18 مرات ثلاث يعني مرات.
انا جبت ثلاث بخور او اربع مرات مم.
وفي مره بعد كده اسبوع هو قعد خمس ايام يجي لنا والاغرب ان كان بيقول انا مش فاضي انا برضو الكلام الغريب كان بيقول انا مش فاضي انتوا ممكن تحجزوني بعد سنه يعني اللي هو مش فاضي درجه كده طب انت كان عندك حاجه بتعاني منها ولا انت دخلتي في, ال- لا في انا كنت القصه عارفة- أنا قدرا عارفة إن كده كذا حد قال لي عندك سحر بس ما كنتش مهتمه بالامر لمده خمس سنين مم.
يعني انا عارفه من خمس سنين عندي سحر بس مش مهتمه بالامر لعلنا مش عايزه ادخل في كده يعني ده طيب الشرك يا ام احمد اكتشفتي ان هذا دجال عملتي ايه آه ما عملتش حاجه انا مجرد الشقه ما اتحرقت كنت بعدتي عارفة- عنه.
كنت عارفه الشيخ اللي كنت بتعالج عنده رحت له حكيت له الحكايه يعني انت شقتك كانت بتتحرق بتتحرق برضه لا شقتهم هم اللي كانت بتتحرق شقه مي اه فقيت مي مم.
فطبعا رحت رايحه جري حصل كذا وكذا وكذا قال لي يا بنتي انت ايمانك نجاكي والحمد لله بفضل الله انا جت على قد كده و... والراجل ده ما دخلوش بيتكم تاني قلت له انا قلت كتير بس ما حدش بيسمعني انا نعم.
تعبت من كتر الكلام بس بفضل الله انا مؤمنه جوايا ان انا مقتنعه بده بس نعم.
خير قوي اللي وصلنا له يعني الحمد لله ان انا لو كنت معاه اكتر هو بقول له ده كان كل شويه بيجيب لي حاجه قال لي لو كنت قعدت معاه اكتر كان هيجيب لك اكتر قلت له ده اللي انا كنت واثقه منه ان انا عارفه ان انا أنا كده يعني هو بديله فلوس هي خففني ليه يعني والاغرب كمان ان ما حدش مننا ارتاح بس يمكن في شوية- جزئيه يا ام احمد في اتفضل.
جزئيه نعم.
هل اخذ اسم والدتك او اثر منك ما هو ممكن آه، لا، السحر لا، أنا بيعقد جيت- على الاثر هو او على جيت اسم عادي، الام انا كنت قاعده معاهم يعني انا اتصلوا بيا ده الشيخ يعني جاي خد معايا.
منك الحاجات دي عشان يعقد لك سحر ويعمل لك لا، لا، مشاكل لا، مع ما خدتش جوزك مني مع أي حاجة، اسرتك ما مع خدتش مني أي اخواتك حاجة. لا لا لا ما خدتش مني اي حاجه خالص لكن انت الحمد لله بعد ما قطعتي علاقتك بيه ما- ما سبقكيش حاجه تانية آه لا هو انا بصراحه بامانه الله انا لقيت حاجات في بيت اخويا بس انا ما اعرفش دي منه ولا مش منه عشان ما اظلمش نعم.
الله اعلم طيب.
لان انا ما شفتش لسه موضوعنا هيكمل قولي لنا إن شاء نصيحه الله طب يا ام احمد في نهايه الك- هو انا المكالمه نصيحه اقول لهم لا انا ما كنتش اعرف خالص يعني ابدا يعني هقول لهم كل من يعني دلوقتي بفضل الله انا جوايا بقول بدل انا م- يعني موقنه في حاجه في في اعتقادي ما اسمعش كلام اي حد خالص مم.
مهما كان الحد حتى لو كان ابويا وامي اي حد انت قريبه من ربنا وبتصلي اهم وبتقراي شيء برضه قران ربنا فضل انا الحمد لله فضل الله فضل الله وفضل الشيخ ابراهيم انا قعدت معاه وفضلت معاه جدا وربنا يكرمه ويوسع الصدر جدا امين يا رب.
آه كنت نفسي اوصل له عشان اوصل الرساله دي انا كان نفسي آم، اعملها على النت كان نفسي اعملها في ورق صغير وأب- وأ- يعني ابعتها في ال- في ال- في الجوامع الناس مثلا تقراها نعم.
بس ما حدش مساعدني عمال يقول لي لا عشان ما يأذيكيش لا عشان ما كده الكلام ده كله بس انا كان عندي من بربنا ان ربنا هينصرنا والموضوع خلص بفضل الله برضه بنصر الله وبسبب من الشيخ ابراهيم ربنا يا رب يكرمه وعلى طريقه شرعيه انه بفضل الله الشيخ ابراهيم آه، الحمد لله الموضوع خلص بس بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الناس يعني اتمنى والشيخ ابراهيم يعلنها على ال- البرنامج ان الناس ما تظنش بحد بظن السوء لان ظن السوء ده بيخرب البيوت نعم بفضل الله الحمد نشكر.
لله آم، آه، الناس كلها عرفت يعني انا بجد مبسوطه قوي الشيخ ابراهيم ان كمان قال لي هتعملي معانا مداخله قلت له أنا سعيده جدا ان انت تعمل معايا مداخله فانا سعيده جدا انه على الهوا دلوقتي ان الناس كلها قرايبها سمعوا ان هي مش بتعمل كده ان هي مش مجنونه لان كانت ممكن فعلا تتجنن بسبب ان هم بيقولوا عليها كده نعم فالحمد لله رب طب العالمين يا ام احمد هو هو الساحر ده ساكن فين مش عايزين معرفش اسمه سكنه وتليفونه بفضل الله اول ما عرفت ان هو ساحر مسحت تليفونه عشان نعم.
النفس اماره بالسوء بس- بس عموما أنا احنا بفضل الله عز بنقدم برضو وجل من راضية الن...
جداً.
يعني راجعي برضو معانا حلقات الناس والسحر هتلاقيها متحمله على الانترنت هتلاقي علامات الساحر يعني اعزائي المشاهدين احنا عملنا حلقتين قبل كده مع الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن منصور قلنا علامات الساحر حتى انا في في بدايه هذه الحلقه قلت جاءنا النبأ التالي على اساس إن إحنا هنذيع مساله مهمه جدا يعني لما تلاقي حد يدخل آه، بيتك ويقول لك اسم الام آه، يقول لك قطر ي- تلاقيه مثلا ما- ما راجعش الامور الشرعيه في المنزل يعني سمح ان الست تقعد معاه ليس بحجابها الشرعي وليس بمحرم غير ذلك مما اذعناه في علامات السحر تطرده من بيتك فورا تراجع على الانترنت حلقات الناس والسحر وستجدون باذن الله فيها آه، ما يفيد هو في يعني بس تعليق اتفضل.
بسيط جدا على حاله اختنا ام احمد ربنا رب يحفظها ويرفع قدرها في الدنيا والاخره هي هي اختنا ام احمد ربنا يكرمها هي تقريبا كانت اكثرهم التزاما في المساله واكثرهم اعتراضا على هذا الرجل على هذا الرجل نعم ومع ذلك دفعت 18 وقعت فريسة برضه.
لا ده خد بالك بس اكثرهم التزاما واكثرهم اعتراضا مم.
ومع ذلك وقعت فريسه ودفعت 18000 جنيه بخور نعم ما بالك بقى بالمنبهر او بالمساق هو طبعا ال ال ال هو دايما هو- الساحر بيخش من مسالتين اه مساله الاحتياج مم.
ومساله الانبهار طب هو ده سؤالي اللي انا كاتبه هو قدامي من كلام اختنا ام احمد هو- هو بيبلغهم غيب حاضر مش كده؟ يعني مثلا ممكن يدخل عليه كده يقول له يا محمد يا ابن سكينه مثلا نعم نعم فانا انبهر الله هو شعري في اسم امي ايه؟
هي هي هي كان بيخش لهم من مدخل تاني بقى خالص آه.
من مدخل الواقع الراجل بيقول لك انت معمول لك عمل طيب ماشي طفي النور الراجل مثلا لابس تيشيرت بنص ما كانش كم، محتاج حتى مش عارف يقول إيه.
لهم ان الجن لا، بتاعه لا، لا، لا.
الجن يخبره لا.
بالغيب بتاعه مثلا هو الناس كمان حتى عفوا في الكلمه ما تزعلش مني يا استاذ محمد الواقع دي كلها بتدل ان المساله يعني مع احترامي للجميع والله ما كانش فيها ربنا نعم يعني هو كان ده كل مهمة- واحد مهمة.
بيبحث عن هل الارموط فعلا طب شيخ ابراهيم ك- ك- كان مكتوب عليه فعلا بتقول لك كان مكتوب عليه اسمائهم جميعا ما هي إن ما هو ده كلهم- ما هو بص يا أستاذ محمد ممكن اللي يعمل ده هو اللي كذلك؟
بيحصل ايه هو ده نوع من انواع النصب بالسحر وان شاء آه.
الله نحاول نخصص باذن الله حلقه لكشف حال السحره الدجالين مم.
ال- من النوع ده بيكون الساحر نفسه مجهز حاجات بعد ما ياخد معلومات معينه مم.
وبيجهزها في مكان وبيجي هو في مكان تاني بيكون معاه جن بجد بقى نعم.
ده اسمه النصب بالسحر هو معاه جن بيجي يجي لك بيتك او بيجي بيتي او بيجي بيت اي حد ويقعد هو الراجل زي الفل اهو معهوش حاجه خالص داخل بتيشيرت وبنطلونه زي الفل آه، اهو زي هو بس الفل.
يطفي النور زي ما بيقولوا ويحط طبق يحط حله يحط اي حاجه والجن يجيب له الحاجات والله العظيم يا استاذ محمد اقسم لك بالله العظيم في معالج للاسف بيجي على احدى القنوات الفضائيه بينتسب للمعالجين بالقران الكريم وهو ساحر أعوذ بالله.
ساحر وانا اعلن على الملا والراجل ده كل علاجه بحاجتين يخنق ويجيب الحله يطلع منها عمل تروح له 50 مره كل مره يطلع لك عمل هركز على الجزئيه المهمه اللي انت حضرتك قلت وللاسف عليها.
وللاسف اسمه الشيخ فلان وهو ليس بشيخ للاسف الشديد آه.
هو ليس بشيخ انا اعلن على الملا اللي هو راجل معروف طيب يبقى نعرف نعمل ده و- ونقول تاني نعيد تاني علامات الساحر للساده المشاهدين في الحلقات اللي جايه ان شاء الله نعمل.
انت قلت ان كل ده تم لانهم كانوا بعيدين عن عن ربنا سبحانه نعم النقطه لايه ان هم اصلا المساله اولا الراجل بيقول لهم انا مش شيخ بيقول لهم انا مش شيخ وما تقولوليش يا شيخ وما تقولوش يا شيخ قولوا لي يا كابتن بالظبط طفوا آه.
آه. النور آه مش عارف مثلا مفيش مفيش ضوابط شرعيه اه يبقى ك- يقينا الكل ما قالش شايف لهم اتوضوا بالظبط.
ما قال لهمش طب فين المحرم طب قولوا بتاعك كذا فين طب أخوكي، قولوا- فين جوزك؟
يقينا يقينا الكل كان يعلم ان ده حرام وده شغل السحر فده عقاب من ربنا ان هم تمادوا في شيء نعم ان هم نسوا الله في هذه الله اللحظه سبحانه وتعالى.
نسوا الله في هذه اللحظه البيت يا استاذ محمد على آه.
فكره البيت كان كل شويه يولع بقول لحضرتك البيت بص كان فيه منتهى السعاده الثلاثه ثلاثه اساسيين دخل بيتهم المريض اللي هو كان عنده مشكله في الغضروف اللي هو زاد- عمود فقر ده زاد مرضه اه كانت في وأختنا مشكله بنت الحاج محمد.
واختنا البيت كان هادي وجميل بدا الشكوك تخش بينهم والبيت كل شويه يولع يشتعل آه. آه.
واخد بال حضرتك الثالث كان اسره في مشكله بينها وبين زوجها واحد بينها وبين زوجها دلوقتي واقف على الطلاق يعني بعد ما كانت مشكله يعني من- من- أنت- من انت نفس متخيل الساحر.
انت طب قول لنا يا متخيل؟
حاج محمد نفس كلمه الساحر.
اخيره عشان انا هاخد تفضل، فاصل عشان في تفضل، حاله تانية معانا تفضل.
كلمه اخيره من الموقف اللي حصل لك ده كله عبره نطلع منه عبرة إن كل مسلم وموحد بالله سبحانه وتعالى ي- يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكتابه الع- العزيز ويلجأ لأهل العلم ولأهل الذكر في أي مصيبة تصيبه نعم
لا ي- لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى لا ملجا من الله الا اليه ففروا ففروا إلى الله.
أكيد يا أستاذ محمد نعم ف- فاللجوء الى الله سبحانه وتعالى هو خير منجي للمسلم و و و و والحمد لله رب العالمين امتنا الاسلاميه فيها من ال- من الافاضل والعلماء اللي يعلمونا و- ويعلمونا انا وصلت ل- ل- ل- لهذا العمر وانما لغايه دلوقتي بتعلم وب- وبحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا في اخر عمري قابلت شيخ فاضل زي الشيخ ابراهيم عبد العليم ودخلت مكان محترم زي قناه ال- الناس شكرا اللي الله بت...
لك.
اللي بتعلم الناس ازاي يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى في مصائبهم نعم شكرا ليك و- جزاك الله كل خير يا استاذ محمد و...
وجزاكم الله خير و...
يا و...
محمد.
وانا مهما شكرت واثنيت على الشيخ ابراهيم لن اوفيه حقه هو هو سبب محمد هو يعني سبب بارك بسم الله بخبر فيك.
ربنا عز وجل يعني.
بارك الله فيك.
ربنا يعني يحفظك.
جعلك بارك الله الله فيك.
سببا للخير اللهم آمين.
مشاهدينا الكرام يعني الانسان يعني اذا اخطات في حق انسان او يعني يعني ارتكبت في حقه جرما تبتعد عنه الا المولى عز وجل اذا ما عصيته تلجا اليه لانه لا ملجا من الله الا اليه وقال المولى عز وجل في محكم تنزيله ففروا الى الله ففروا الى الله يعني تف- تبقى غلطان في حقه وتلجا له فاصل ونتواصل مع حضراتكم في هذه الحلقه من الناس والسحر عدنا مشاهدينا الكرام أجدد تحية لحضراتكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحالة الثانية في حلقتنا اليوم لإيذاء الجن آه، أخ آه، هو مصري بريطاني آه، يعيش في آه، بريطانيا في لندن يعني آه، كانت له شكوى يعني آه، معينة سوف نقترب منه ونستمع إليه اسمحوا لنا آه، آه، يعني اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن نرحب به الأخ محمود عبد الوارث نرحب بك يا محمود ويلكم هذا نرحب محمود.
آه، بعصام آه، اخونا عصام علي مشرف الاعداد في قناه الناس والمترجم معنا في هذه الحلقه لك التحيه يا استاذ عصام اهلا بحضرتك يا فندم.
آه، عايزين نسال آه، محمود يعني ايه الشكوى اللي كان بيعاني منها محمود what did you complain of
Okay, um, well, first of all, I, I had problems with my family. I was coming away from my dad, um, having problems with my wife.
بدايه كان عندي مشاكل مع العائله نعم.
وبدات ابتعد عن والدي والدتي وعن زوجتي مم. طب آه، اه آه، اتفضل
Um, so, um, I f- I- after a while, maybe two, three years, I found that there's something not right. Um, every time I go to do salah, um, I have a pain in my stomach, so I just don't. St- uh, I don't go to do salah. Um,
وبعد حوالي سنه او اثنين او ثلاثه بدات ادرك ان هناك مشكله المشكله كانت عندما يريد ان يصلي كان يجد ان هناك الم اضطرابات في المعده الم في المعده نعم.
وربما في اجزاء اخرى نعم
and uh, every time I pick the Quran to read the Quran, I have a headache, and um, um, I don't want to read the Quran.
وفي كل مرة يحاول فيها أن يقرأ القرآن بالصداع.
يشعر بصداع نعم ويشعر بألم يعني يحس به ويشعر بعدم الرغبة أيضا في القراءة المزيد من القراءة So I went to the. Um, I've said there's something not right, so I went to the sheikh uh, in the masjid in London, and he he done uh, he read the Quran on me, um, Rukia, and I and I straight away had an effect, like electric in my arms, my legs.
Yes.
عندما شعر أن هناك مشكلة بدأ بالفعل آه، يذهب إلى شيخ المسجد والذي بدأ يقرأ عليه القرآن وبدأ يشعر بنوع من الصدمات الكهربائية في بيعملوا أجزاء رقية من كمان.
جسمه رقية وقراءة القرآن نعم نعم
So um, after this, I knew there was something wrong. Ha- أدركت أن هناك مشكلة بالفعل So um, I, I, um, I had to go to someone else because that sheikh was going back to Libya.
اضطر أن يذهب إلى شيخ آخر لأن هذا الشيخ كان آخر يوم له في ليبيا كما قال لي قبل التصوير نعم نعم So um, someone gave me Sheikh Abdul uh, Ibrahim.
Ali- Ibrahim Abdul Alim's number.
آه، وهناك شخص أعطى له رقم الشيخ إبراهيم So I, I phoned him, I spoke to him, I told him the problem, my, pro- my stomach when I read the Quran and this, and he told me to come to Egypt.
آه، اتصلت به في مصر وبعد ذلك يعني استطعنا أن نتواصل وطلب مني أخبرته عن المشاكل التي كنت أشعر بها في جسدي فطلب مني الحضور إلى مصر الى القاهره نعم يعني طب آه، عايز اسال الشيخ ابراهيم آه، قول لي حالته ايه هو محمود كان آه، كان واكل شيء في المعده مم. يعني سحر مأكول.
نعم آه.
وفعلا الحمد لله ما قرأ عليه وده لسه لما, لما يذكر هذه الجزئيه آه، لما قرأ عليه هو بنفسه حس بألم شديد جدا مم.
وتقيأ شيء حار جدا نعم يعني شعر اثناء القيء ده وكان شيء حار جدا بيخرج من المعده مم.
بفضل الله بعدها افاق تماما وحتى ما جه اتصل بوالده واتصل بزوجته وتعامل معاهم بيقول لي يعني تغيرت بفضل الله تغير كل وشفاه شيء.
الله كنت بفضل سببا الله في سبحانه ذلك وتعالى. الحمد لله.
طب طب آه، عصام يعني اسالوا يعني عندهم سحر في لندن والحاجات دي يعني السحر مش عندنا بس في الدول العربيه يعني اه آه، Do you have magic in uh, London and in Europe?
Yes, there's a lot of, lot of magic in England and Europe.
هناك الكثير من السحر في إنجلترا وفي أوروبا م- مين اللي بيمارسوا تحديدا يعني؟ ايه الط- طوائف الفئات يعني؟
آه، Who makes uh, magic or black magic in Europe?
Um, everyone like the you, you have Yahud, uh, Jews, اليهود um, uh, Muslim Christians, Muslim, yeah.
and um, and Muslimin.
الذي Um, يمارسه الناس من جميع يعني المسلمين الديانات.
آه، اليهود بشكل اكبر المسيحيين وبعض المسلمين Well, and Hanud, والهنود كذلك and English. Well,
طب آه، اسالوا هو ليه, ليه اصيب بالسحر؟ كان عنده عداوه مع حد؟
Uh, Do you have any uh, aggressive situations with anybody that uh, you got this uh, magic?
uh, I don't believe so. I don't think so. Um, I think it was it was um it was done because of envy.
هو يقول لا أعتقد ذلك ربما يكون هذا بسبب الحسد بسبب الحسد يعني هو وكان كان لي حسد قبل التصوير أنه يعني أموره تغيرت في وقت وجيز يعني تزوج يعني و- انقلب الحال فجأة اه فربما يكون هذا سبب الحسد الذي أصيب طب به عندهم اعتقاد في السحر يعني يعني بيبيعوا تمائم آه، يعني حاجات كده Uh, do many people in England believe in magic? Uh, do they sell uh, tawiza, tamaim, and uh, other things like this?
Yes, they have um, they have uh, actual shops. Yeah, they way they sell these things and they read from your hand. They read from your palm, and um, as well in the newspapers, in the magazines they have. Um, about fortune.
yes, fortune tellers.
لديهم بعض الأماكن فيها بعض المحلات التي تقدم هذه الأشياء وتبيع هذه التمائم وكذلك هناك أماكن خاصة يقرأ فيها يعني قراءة الكف uh, وما إلى ذلك في قدامك حاجة يا شيخ إبراهيم؟
هو دي بعض ال- الوشم السحري اللي هو كان حتى بيتم هناك مم.
دي بعض التعويذ اللي هي بت يعني حتى صور الشيطان او دي خاصه تعويذ تعويذه خاصه بالعين ده وشم حقيقي طب بي- خليها كده يا أستاذ حسين، الزملاء يجيبوها ده بصور وشم زي ما حقيقي الفرق هناك يجيبها.
بعضهم بيعملوا مم.
آه، تحصينا من السحر او اعتقادا في تمجيد الشيطان اللي هم عبد الشيطان بالذات يعني مم.
اللي هم جماعه عبد الشيطان بيعملوه يعني منهم بعضهم بيعملوا تمجيدا للشيطان مم.
والبعض يعم- بيعملوا تحصينا من السحر نعم طب عايز اساله الاسره كلها مسلمه وهو بريطاني اصلا مش مصري يعني بريطاني بقى فقط صرف بيور يعني Uh, you British.
are pure British? You are pure British يعني ب- it No.
means that Muslim.
your father and your mother My, and my- the whole family is... Uh, yeah, we're all Muslim. Alhamdulillah. My dad is Egyptian. My mom is English, but we're all Muslim. alhamdulillah.
ال- الجميع مسلمون والده مصري ووالدته من انجلترا
ويلكم هو واز محمد طبعا احنا يعني بنقدم هذه الحاله ردا على من يقول ان ال يعني أننا اشمعنى زهلاء المسلمين بس اللي بيتصابوا والمسلمين بالسحر او ال- الغار او العرب بس اللي آه.
هم مشغولين بقضايا السحر وقضايا المس وقضايا العفاريت آه.
لا اوروبا وامريكا وجميع دول اوروبا هناك ال ال ال الافلام اللي بيشاهد افلام للاسف اجنبي طبعا ده حرام بيلاقي كلها بتتكلم عن السحر او اغلبها حتى في بعض الاغنيات بتتكلم عن السحر وفي هناك ال- زي ما قال اخونا محمود ان فعلا قراءه الكف وبيع التعويذ بيع التعويذ السحريه بتباع في محلات مم.
يعني متخيل بيه يعني مش كمان عندنا هنا بعد عند الدجالين في ال- زي ما بيقولوا تحت السلم لا ده هناك في محلات تجاريه محترمه او محلات تجاريه مخصصه تخش تقول عاوز تعويذه للحسد يديك عاوز تعويذه مثلا للسحر يديك فدي طب انا مسألة.
انا انا قربت على على انا نهايه الحلقه عندي عندي مشاهدي الكرام م- م- يعني في جرايد وصحف مصريه نشرت هذه ال- ال- الواقعه موجوده على الانترنت على اليوتيوب تدخل تلاقي عماره الرعب في رشدي في اسكندريه هو موضوع قديم حديث لكن قيل حوله يعني قصص وحكايات نسجت يعني آه، تصل إلى درجة الخيال يعني لما مبنى اتبنى سنة 61 آه، محدش عارف يسكن فيه بعد كده عر- عروسة وعريس دخلوا في هذا المبنى فشافوا واحدة بتتكلم ورقبتها طايرة على الأرض وهي سمرة شافوا الباب اتسد آه، خدوا ال- عفشهم اتكسر واترمى في الشارع كل الحكايات دي نسجت حول عمارة رشدي عمارة الرعب في اسكندرية وهذا الموضوع زي ما قلنا قديم جديد انا بس اثرت هذا الموضوع يعني حتى لدرجه ان ان ان المنطقه مصابه وعماره في مكان راقي ومكان مهم والى الان لم تسكن ده هو اللي يثير ال- التساؤل انا بس اثرت المساله كده على استحياء يعني حتى نقول للناس لا تخافوا وعشان كمان اقول للشيخ ابراهيم تقدر تروح عماره الرعب في اسكندريه وتسكن فيها بس هو ده سؤالي اتفضل اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احنا اولا آه، قبل ان نرد على هذا السؤال مم.
احنا بس عاوزين ننوه على الحاله اللي اللي احنا قدمناها في البدايه ان الحاله دي بقدر الله ولجب بمصير شديد جدا جدا مم.
لما قرأوا بعض صور القرآن في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى والتزموا ببعض تعليم الإسلام مم.
مثل الصلاة والأذكار والتقرب إلى الله عز وجل وتجردوا من اللجوء والخوف من هذا السحر مم.
فالمسألة بسيطة جدا لجأوا لرب الاسباب بالظبط ربنا يحفظك يعني لجوا لكتاب الله عز وجل وزي ما اخونا الشيخ محمد الحاج محمد يعني كان بي- بيشكر فيه او ب... انا لا افعل شيء والله يا أستاذ نعم.
محمد انا كل اللي عملته دلتهم على طريق ربنا عز وجل يعني لا افعل معجزه الا لا دلتهم على طريق ربنا عز وجل وهم لما تمسكوا بكتاب الله عز وجل رفع عنهم هذه المأساة نعم فعمارة رشدي احنا ده دليل بقى انا بقول للناس عشان الناس ما تخافوش من الجن ما تخافوش من العفاريت وان المسألة مش مرعبة زي ما انتم متخيلين عمارة رشدي دي بني على حواليها اساطير انا اعلنها على الملأ لو دلوقتي اصحاب عمارة رشدي سامعيني وهم عندهم مشكلة بقدر الله في مسألة السحر او في العفاريت او مسألة آه، العمارة دي انا مستعد اروح ابات في ه- في هذه العمارة وبقدر الله سبحانه وتعالى احنا عندنا من عفاريت الانس اللي يسكنوا ألف عمارة زي عمارة رشدي بس انتوا يدونا شقة واحدة يا شيخ إبراهيم.
سيبونا المجال بس اللي احنا نقعد في العماره دي آه.
وانا مستعد لو انتوا سامعينا دلوقتي اللي احنا نروح بفضل الله سبحانه وتعالى ولو كان العماره دي فيها شياطين نستعين بالله عز وجل لنخرج ه- هذه الشياطين من هذه العماره باذن الله عز وجل واتمنى ده بيقول لك شيخ دخل ما لقاش سلم
احنا بقى ان شاء الله هنجيب السلم باذن آه.
الله ما تقل- بس هم ي- يعني هم دخل لقى السلم لقى البيبان متقفله يعني مفيش مفيش ابواب تدخل شقق والله يا استاذ محمد خد بالك الكلام ده في منه ممكن يكون في حق وفي باطل يعني بقول لا لك ده هو احنا بنقول في- قيل في, في مثل احنا في بنقول مثل- قيل احنا بنقول قيل في مثل عندنا مصر آه.
بيقول لك ايه قالوا الجمل طلع النخله مم.
ادي الجمل وادي النخله يعني ادي تروح العماره هتسافر معانا اه نسافر معاك طيب ناخد كاميرا من قناه الناس بإج- بمشيئه سعيد، الله بفضل الله وعونه.
سبحانه وتعالى.
اه آه، استاذنك بس معانا دقيقه واحده آه، عندي آه، اكتر من آه، 100 رساله لل SMS ما حكم من يتعامل مع الروحانيات العلويه اي الجن المسلم الموحد بالله في مساعده المسلمين ممن اصابهم سحر واذى بان يدل على مكان السحر وما حكم م- تعلم السريانيه في حل طلاسم السحر الذي فعله الساحر الكافر بالله مع العلم اني افعل ذلك لوجه الله تعالى بدون اخذ اي اجر اطلاقا حرام حرام قولا واحدا هي المساله ليست بس هو العبرة- بيقول لك هنا ده جن مسلم وبيساعد الناس بص يا استاذ محمد هي يعني مش المسألة- بأذي، أنا بخدم.
طيب اولا آه، ده مهمة جداً.
انا انبه في طريقه واحده حضرتك في فرق بين حاجه اسمها حسن حسن الظن آه.
وفرق بين حاجه اسمها التثبت دلوقتي اي واحد بيقول لك ده جن وده مسلم من اين علمت انه مسلم هل مجرد انه قرأ القرآن او ذكر الله عز وجل يبقى كده خلاص مسلم في حاجه اسمها تثبت يعني دلوقتي انا لو انت حضرتك ما تعرفنيش والجن كدابين اصلا بالظبط حضرتك ما تعرفنيش لكن شايف سمتي ان انا انسان مسلم شيء.
صح آه.
شايف انت تقدر تقول عليا كلمه كلمه غلط او كلمه خاطئه لا.
ما تقدرش لكن قلت لك تعالى آه عاوز اتجوز بنتك او اخطب اختك هترضى اسال تسال هو التثبت استوثق اتثبت تخيل بقى انسان هو يوكل هذا الجن في في رقاب الناس سواء بقى بال بال بال يقول له ده ده ساحر او ده عمل سحر وخرج السحر ما هو كل كون يقول له ده خرج السحر طب مين اللي عمل السحر؟ يبقى فلان فعلا كان مسحور يبقى فعلا فلان ممكن يكون كان متهم ب... ب... يعني بعد كده يقول له فلان اللي عمل السحر يبقى مصدق عنده يعني ما فيش حاجه اسمها جن مسلم يخدمك ولله ومش لله كانت والحاجات عليها دي.
النبي صلى الله عليه مش وسلم كده ولا ايه؟
نعم يبقى اذا لو كان ده اياك تم نعبد اصلا واياك نستعين هي المساله كلها استعانه بالله عز تمام وجل يعني لو ده تم اصلا وده عنده جن مسلم فعلا يبقى هو ساحر برضه لانه سخر هذا الجن المسلم في هو غير ما هي- خلق هي له ما- العباده ما هي الكهنه؟
آه.
الكهنه لها شقين، اولها استعانه بالجن نعم.
والانباء بالغيب. فلو كان است... لو هو استعان بالجن فهذه من الكهنه.
نعم.
يعني هذا اصل من اصول الكهنه.
طب معي معالج يعالج رسالة أخرى معالج يرى الجن بعينه ويقول أنه يراهم في صورة بشر ملتزمون أصحاب لحى ويراهم في المسجد ويعرفهم بأسمائهم ونحن نعرفه جيدا ما جربنا عليه فهل هذا له أصل كذب؟
المساله لها شقين، الراجل ده اما صادق اما كاذب. إن الامام الشافعي عليه رحمه الله قال من ادعى من ادعى انه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبلوه من حيث لا ترونه مم.
آه، ال- لو هو لو هو بيدعي رؤيه الجن فهو كاذب ولو هو على حقيقه ان هو فعلا بيشوفهم فهو مريض هو عاوز يتعالج قبل ما يعالج طيب الناس ما هو تشخيص آه، آه، آه، بص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد جن يسرق الذهب وإن كان نعم هل يمكن استرجاعه؟
استاذ محمد المساله دي للاسف آه، عليها مصيبه كبيره جدا جدا هي مساله سرقه الجن للاشياء الجن يستطيع حمل الاشياء ولكن في اغلب الحوادث اللي انا شاهدتها بعيني كان للاسف حوادث من الانس وينسبوها للجن فانا اقول لكل مشاهد والناس كلها بتسمعي دلوقتي لو انت قلت بسم الله عز وجل على شيء أو وضعت عليه عودا وقلت بسم الله أو وضعت عليه غطاء أو عليه رباطا وقلت بسم الله وأخذ هذا الشيء فهذا ليس من الجن ولكن هذا من الإنس آه واحد عمله فيه عمل فيه مقلب بالظبط الشيء الثاني ان في مساله ان ان يقينا زي ما قلت لحضرتك ما دام ما دام قلت بسم الله ده مستحيل انس حفظ خلاص بالظبط خلاص آه.
آه. فالوقايه خير من العلاج بدل ما ندخل نفسنا متاهات الشيء الثاني كان في قضيه اثيرت ان ممكن لكن ممكن الجن يعمي عليك يخفي المسألة لكن لا ينقلها ممكن ب- ب- بسحر التخيل آه.
آه. اللي انت لا ترى الشيء آه، آه يعني- يعني, يعني اشبه بسحر التخيل يعني لو قلت اللي مثلا انت الشيء ذكرت الله يكون- وقلت اللهم رد علي ضلاتي ممكن مثلا او ذكرت الله عز وجل او قرات سوره البقره او سميت الله الشق سبحانه الثاني من وتعالى السؤال المهم ممكن ير... ممكن استرجاع ده ما هو في ناس بتروح لبتاع المندل تقول له ده انا اتسرق مني الشيخ عصام سرق مني هو لو نص استرجعوا- كيلو ذهب مش انت يا عصام النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا مم.
فس... من س... من اتى عرافا سالوه عن شيء لا تقبل له صلاه 40 ليله فحديث من اتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد انا اسال من يبحثون عن اصحاب المندل مم.
لو خيرت لو خيرت بين استرجاع هذا الشيء وبين الكفر بالله او الشرك بالله ماذا تختار يعني هو مش الدنيا عايز هتاخد الشيء.
مليون جنيه آه.
ولا تكفر بربنا سبحانه وتعالى مش بقى كيلو ذهب ولا غويش ولا بتاع هو ده ربنا بيخت- بيختبرك وبيبتليك ولك حق ستأخذه يوم القيامة بإذن الله ولكن ده ابتلاء يخرق الله عز وجل بين الكفر مم.
وبين هذا الشيء وممكن تكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يعود إليك هذا الشيء نعم.
ربنا انتهت آه، مشاهدينا الكرام وقت حلقتنا اليوم اسمحوا لي في نهايتها ان اشكر آه، يعني الحاج محمد الذي كان معنا في آه، الجزء الاول من هذه الحلقه محمد نواره آه، ثم اشكر ضيوفي في الاستوديو آه، اخونا آه، عصام مشرف الاعداد في قناه الناس المترجم الكبير الاستاذ محمود عبد الوارث آه، يعني المصري البريطاني شفاك الله وعافاك ايضا اشكر باسمكم آه، يعني ليس ضيف البرنامج لكنه صاحب الحلقه آه، فضيله الشيخ ابراهيم عبد العليم المعالج بالقران هو في شكرا نقطة مهمة جدا يا نعم.
أستاذ محمد ربنا يحفظك أولا الحلقة القادمة إن شاء الله وطبعا احنا إن شاء الله هيكون أنا سبت وأخونا الشيخ عبد الرحمن لا انا نفسه هاخدك سبت.
نروح لعماره رشدي هنروح إن شاء الله لا أنا بتكلم الحلقة القادمة رجعت في كلامك بلغني لا لا لا السبت القادم انا آه.
بتكلم في ايه؟ ان في تنظيم ان السبت القادم ان شاء الله انا هكون سبت والشيخ عبد الرحمن نعم هيكون سبت.
السبت قدم الشيخ عبد الرحمن آه، فأنا إن هناقش شاء معاه الله باذن الحلقة الله اللي بعد القادمة بإذن علاج الله الحسد ان شاء الله هنتكلم يعني باذن الله عن الكنز- الكنوز آه، والاثار ده مهم جدا اللي هو إن شاء الله.
الكنز المسحور نعم.
هنتكلم بقى ازاي ممكن تخرج الكنز ده وايه حكم الشرع في استخراج هذه الكنوز وازاي تعرف اذا كان المكان فيه كنز ام لا بال- يعني سواء بقى ال- ده بالتليفون يا الأنبوبة شيخ الجديدة.
ابراهيم ده بيبقى قاعد هنا في القاهره وهو مثلا في اسيوط يقول له ادخل شمال ادخل يمين جانب.
هتلاقي الكنز شمالك والحاجات دي والزئبق الاحمر اه والزئبق جانب الأحمر.
بقى ان احنا احتمال نجيب لكم بعض هذه الاثار ده التي- المصيب.
التي استخرجت ده المصيبه انه بيقول لك دي بقى الزئبق- مفاجأة بقى.
المصيبه أيوة، ان ده بيقول على لك الهوا إن الزئبق شاء الله.
الاحمر ده بيطول العمر شوف المصيبه يقول لك لا، ده الزئبق في حاجات الاحمر كتير بيطول في الزئبق العمر الاحمر ده موضوع كبير جدا يا استاذ محمد على فكره طيب هناخد مشاهدينا الكرام السبت بعد القادم يعني السبت القادم مشيئة الله وعوني إن كان في العمر بقية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن سنأخذ معه علاج السحر آه، علاج الحسد عموما ونستكمل معه آه، حلقة الحسد والعين والحلقة التي بعدها سوف نتحدث عن الكنوز والأثار أو كما يقول الشيخ إبراهيم الكنز المسحور لأن أعتقد وتحديدا في البلاد التي فيها أثار زي مثلا مصر والعراق والأردن ويعني أعتقد كل آه، دولنا العربية فيها أثار آه، يعني الناس أصبحت يعني عندها هوس بالكنوز والآثار حتى آه، يعني آه، تصعد ويصبح عنها عندها ملايين الدولارات ف وفي مصر تحديدا كل ال- ال- ال- المصريين يتحدثون عن الكنوز والاثار وكان الفراعنه كانوا 80 مليون او 90 مليون كل واحد عنده بيت في مصر يقول لك انا تحت بيتي اثار يعني كان الفراعنه 90 مليون عشان كل واحد عنده عنده يعني في الحلقه القادمه بعد القادمه مشيئه الله مع الشيخ ابراهيم حول الكنز المسحور آه، يعني آه، شكرا لكم في نهايه الحلقه مره ثانيه شكرا لكم مشاهدينا الكرام اعزائي المشاهدين وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته